الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد موضوع انا شايفه مفرح بس اتمنى يوصل كده يوم الممات خير من يوم الولادة جمعة سبعة واحد من أكثر من تأملوا في الموت سليمان الحكيم والحكيم لابد أن يتأمل في الموت لأنه الموت حاجة يعني واضحة جدا قصاد عينينا مهما أنكرناها وزوغنا منها قصاد عينينا الوردة بتدبل العصافير بتموت الدنيا بتضلم فربنا مدينا إشارات كتيرة قوي لفكرة الموت وربنا يسوع نفسه تجسد ومات وبعدين غلب الموت ففكرنا المسيح الحلو الموت بقى حاجة حلوة وحلوة قوي وأتاري سليمان من بدري شاف الحكاية دي أدرك دي فقال يوم الممات خير من يوم الولادة معانا لو فكرتوا الحقيقة يوم الولادة ده يوم مفرح جدا يوم الولادة يعني مش مفرح للطفل اللي بيتولد غالبا إنما نشوفه دايما بهجة الأسرة لما يتولد طفل جديد الأم والأب والجد والجدة وال... والهيصة وال... ويعني الولد عمال يعيط إنما هم فرحانين وهو فعلا يوم مفرح ليه لأن دي بداية وجود بني آدم يعني ده ما كانش موجود دلوقتي ده موجود ومرشح يورث الأبدية ويبقى ابن الله دي حاجة كبيرة قوي فده حدث خطير جدا فيوم مفرح فعلا بداية عناية الله يعني هيبتدي هذا الطفل يتمتع بأن ربنا يرعاه وأن في ناس تحبه وأنه يتنفس وأنه يأكل وأنه يشرب وياخد خير كتير قوي فيوم الولادة يوم مفرح يوم خير إنما تصوروا أن الحكيم شايف أن يوم الممات أخير من أفضل أجمل يعني كله حلو يوم الولادة حلو ويوم الموات أحلى ده بقى اللي احنا عاوزين نعيش فيه ازاي يوم الموت ده يوم حلو قوي عشان في الاخر اقول لكم عقبال عندكم عقبالكم عقبالكم انما نشوفها واحدة واحدة بالرغم ان الكتاب قال ايه الانسان مولود المرأة قليل الايام وشبعان تعب يعني شوفوا الناس تفرح قوي بيوم الولادة مع ان الحقيقة انه مولود عشان يعيش على الارض ايام قليلة حتى لو 100 سنة هيحس في اخرها انها قليلة مفيش حد على اخر حياته بيحس انه يعني انه عاش كتير لا يحس انه عاش قليل او يحس انها جريت يعني في النص يحس انها بطيئة انما على الاخر يحس انها جريت دايما كده ويقول ده انا امبارح كنت صغير يعني يحس ان طفولته مش بعيدة عنه فايه الحكاية كرت ليه كده طبيعة الحياة كده يوم الولادة فرح ولكن سيكون لكم ضيق يعني الإنسان مولود للتعب على الأرض للشقة للغلب للحزن طبيعة الدنيا كده ومش بقى مسيحيين وغير مسيحيين هي الدنيا كده فالإنسان اللي اتولد داخل على عالم طبيعته حزن طبيعته وجع فمحدش يستغرب لما يحصل حاجة توجع أو حاجة تحزن ما هو ده الزمن بتاع كده هي دي طبيعة الحياة على الأرض ومع هذا يوم الولادة مفرح يعني لو بصيت من زاوية أن الولادة دي حاجة حلوة أه برضه حلو بالرغم أنه داخل على حياة كلها مآسي كلها متاعب في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم ربنا يسوع حكى الحكاية دي وهو بيتكلم عن القيامة في يوحنا 16 ليلة صليبه قال إيه المرأة وهي تلد تحزن تحزن ليه أي واحدة هتولد خايفة من الكام ساعة بتوع الولادة هي مش حزينة أنها تجيب طفل هي حزينة لأنها خايف لأنها داخل عليها الوجع فعايلة الهم طلق والوجع والخطورة شوية خايفة شوية وهتطول الحكاية مش هتطول كل ده جواها هواجس لأن ساعتها قد جاءت ولكن هنا ولكن يعني الولادة فيها حتة حلوة وفيها حتة توجع أي طفل اتولد اتولد بوجع أي طفل اتولد غالبا بكى مع ولادته ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم فعلا الواحد يستغرب لما يشوف الأم اللي طالعة من قيصرية ولا لسه والدة مجهدة جدا إنما سعيدة جدا وطفلها في حضنها طب ما دي حتة غريبة طب ما هي مجهدة موجوعة السعيدة فهنا في سر في الحياة دي أن الولادة نعمة بالرغم من أن الولادة دي بداية آلام مش نهاية آلام لأنه أي شخص بيدخل الدنيا داخل على غلب داخل على متاعب مش داخل على أفراح على طول لا هي مزيج من الأفراح والأحزان ويغلبها الأحزان كمان لأن يقول شبعان تعب شبعان تعب دي حقيقة الحياة كده يوم الممات على العكس بيبان انه حزن ولكن يعني في المنظر الناس حزينة اي حد مشي الناس بتزعل انما الحقيقة هو مش حزن لكن ربنا بيقدر ان احنا غصب عننا بسبب ضعف ايماننا لازم نحزن شوية فحتى لما راح للبنات مرسى ومريم في عزا اخوهم كان في عتاب شديد لو كنت هنا ما كانش مات زعلانين مع ربنا زعلانين معاه لانه ده صديق مش بس يعني زائر كانوا مخصمينه لان بلغوه انه تعبان قوي ما زاروش وما حضرش حتى الخارجه فكانت صعبه عليهم قوي ده انت بتبات عندنا ده احنا اهل احنا مش اي ناس ده انت ده انت زي اخو العازر يعني فكان احساسهم ان ازاي ما كنتش معانا في اليومين دول والاكتر من كده انت بتعمل معجزات واي مرض ما بيقفش قصادك كان ده اول واحد تعمل له معجزه مش ده اللي يروح مننا ده اقرب واحد ليك فكان في زعل زعل ليه لان هم واقفين عند حته الموت مش قادرين يقربوا منها هم اي حاجه قبل الموت فبيفكروا ما حلتهاش ليه طيب ما انقذتوش ليه فربنا يسوع بيبص لهم باستغراب يعني حصل ايه مات وفرت وفرت فربنا تلاقوه في اللي بيقرا النص يحس انه انت بتتكلم في ايه وهما بيتكلموا في ايه يا رب كانه مش فاهمين بعض يعني هو هادي خالص ومفيش حاجه وهما صعبان عليهم جدا واللي بيقولوا نفس الكلام البنتين مع انه يعني واحدة احسن من الثانيه شوية انما الاثنين زي في نفس الوضع لو كنت ها هنا لم يمت لانها اتكررت مريم قالتها ومرسى قالتها نفس التعبير يقول لها هيقوم قالت له حليني لما يقوم اليوم الاخير قال لها اليوم الاخير مش بعيد زي ما انت فاكر انا هو اللي اليوم الاخير ده جوانا بدل مات فهي خلاص يبقى ما مات من كان حيا وامن بي لن يرى الموت هتؤمنين قالت لها انا مش عارفه انا عارفه انك انت مخلص العالم بس انا مش قادره وراح معاهم للقبر وبكوا فبكى عشان يقول لهم انا انا مقدر انا حاسس انا مشارك بس في حاجه انتم مش عارفين تشوفوها مش واخدين بالكم ان اليوم ده حلو مش واخدين بالكم ان العذر هيطلع يتخانق دلوقتي صحتني ليه هي فعلا كده انتوا مش فاهمين بس عشان خاطركم الاجيال اللي بعدكم صحي بس انتوا مش فاهمين حاجه لكنه مال تزعلوا انا ازعل معاكم وانا اقدر اقول لا ده اللي بيقوله بولس الرسول لما بيقول لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه الراقدين كي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم اذا في حته جهل عندنا كلنا معلش خلينا نعترف بيها ودي المقصود بالمحاضره دي احنا جاهلين بحلاوه اليوم ده ما تتخضوش من الكلام هو اللي قال احنا فعلا عندنا جهل في استيعاب عظمة هذا اليوم وجلاله وبهجته احنا شايفينه يوم كئيب ويا رب ما يجي ابدا لا لينا ولا لحد كويس ده شعور طبيعي وربنا مقدره انما على الاقل لنفسك على الاقل انت مش واخد بالك من جمال من لما يكون ده يومك انت بقى يوم الممات خير من يوم الولادة إذا كنت شكرت ربنا مرة إن جابك الدنيا دي أنت هتشكره مليون مرة يوم ما تخرج من الدنيا دي هنشوف ايه الحكاية هنتكلم بقى عن افراح يوم الممات ده موضوعنا ايه الفرح بقى اللي ايه سليمان ادركه او لمسه كده هو لسه عهد قديم وما لو شاف العهد الجديد كان قال ايه عشان يطلع يوم الممات خير من يوم الولادة اول فرح فرح الرحم تصوروا معايا الجماعة اللي بينزلوا الصعيد معانا ولا بيسافروا 12 ساعة ولا وتبقى راجع مكسر ومدغدغ ومصدع وجعان ومش شايف وطالع سلم بيتكم بالعافية وبتقول فين السرير وبعدين تلاقي بقى ايه سرير هاء جميل واتغطى حلو ولقمة كده سخنة وتغط في النوم شعور جميل ها مش كده طبعا وانت بتنام هيجيلك كابوس لانه النوم على الارض مش راحة قوي اولا انت صاحي عشان تتعب تاني يوم وانت نايم في برضه تعب لان مخك مش راضي يسكت فممكن يجيب حاجات كده ايه ملهاش لازمه انما مجرد كلمة راحة دي طعمها حلو قوي لأي حد تعبان شوفوا بقى الراحة اللي على الأرض دي كلها كوم والراحة اللي في السماء كوم تاني خالص يعني احنا في زمن التعب يقول شبعان تعب كتاب قال كده المولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعب لم- لازم لما ياكل ويشبع تعب محدش مش هينطبق عليه الحتة دي لازم تشبع تعب طب اللي شبعان تعب نفسه في ايه نفسه في راحة الكتاب المقدس بيحكي ان السما دي هي الراحة اللي بجد الراحة اللي مفيش زيها راحة على الأرض لا تقول بقى سرير ولا شوربة سخنة ولا لا ده الكلام ده كله صغير قوي جنب راحة السما يقول ايه في رؤية ستة صرخوا حتى متى أيها السيد القدوس لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين الأرض أعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم إيه أن يستريحوا زمانا يسيرا حتى يكمل العبيد رفقائهم وإخوتهم ارتاحوا بس يعني دول مرتاحين بس ربنا عمال يقول لهم طب ارتاحوا بس ارتاحوا انتوا تعبتوا الحمد لله على السلامة مشوار كان طويل عليكم اللي قعد 80 سنة واللي قعد 100 سنة واللي قعد 20 سنة بس كله كان طويل رحلة كانت متعبة الحمد لله على السلامة إذا ده زمان الراحة فأول فرح فرح الراحة تصور أنت لما تدخل بيتكم بعد رحلة طويلة قوي مجرد بتفتح باب الشقة بيجيلك إحساس بارتياح جميل لأنك مستني الساعة دي بقالك كذا ساعة مستنيها مشتاق لها عاوز ت- تاخد دش سخن عاوز تفرد جسمك فإحساس جميل قوي بالك بقى لو واحد مسجون أنا غاوي مساجين شوية وبقاله عشرين سنة ما دخلش بيته وطبعا السجن في مصر يعني ما أقولكوش يعني ساعات يناموا زي السردين كده لما يتقلبوا يتقلبوا مع بعض عشان حاجات صعبة جدا فلا نوم عدلة ولا أكل عدلة ولا تعامل عدل ولا ب... وبراغيث عادي بقى و... ويكون هو يعني إنسان كويس مش واخد على البهدلة وقعد مثلا عشرين سنة تصوروا بقى اليوم اللي يدخل بيته بعد عشرين سنة سجن قولوا لي طعم الراحة وهو داخل بيته شكلها ايه ده يعني يبقى بيزغرط من جواه هينام أول مرة من عشرين سنة نوم عدلة هياكل أول مرة أكل حلوة هيعامل تعامل احترام فاهمني ازاي؟ إحساس جميل جدا احنا مش بنتكلم بقى في 20 سنة سجن ده احنا أصعب من السجن ده في الدنيا دي بالمقارنة بقى السجن اللي احنا فيه ده أوحش من أي سجن والراحة اللي هنشوفها بعد كده أجمل من أي راحة في رؤية 14 يقول ايه نفس التعبير كلمة الراحة دي مهمة يقول سمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب طوبى يا بخت ها يا سعادتهم يا هناهم طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن نعم يقول الروح هنا نعم يقول الروح يعني صدقوني بجد نعم يقول الروح يعني بكرة تشوف تأكيد هنا عشان هي غريبة عننا الفكرة مش قادرين نقبلها بالساهل يا بخت اللي مات مش لذيذة يعني نعم يقول الروح كي يستريحوا من أتعابهم أول فرح يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم فعبرانيين أربعة احنا ما زلنا في فرح الراحة الراحة ليها فرحة غريبة يقول لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي كان بيتكلم عن اليهود مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم كان هنا معلمنا بولس بيشرح كلمة واستراح الرب في اليوم السابع اللي خدوا منها عقيدة السبت فبقوا السبت يعملوا إيه اليهود قال إيه ما يتحركوش ويحسبوا الخطاوي وما يولعوش النور وما يسخنوش حاجة وشغلانة تقيلة مش مريحة إنما ربنا بيقول أنا بتكلم في راحة تاني خالص طب دول مش هيطولوا راحتي ده أنا بحوش راحة للبشر لا تخطر لهمش على بال راحتهم تبتدي من هنا لما يدخلوا فيا يدوقوني يحبوني يقعدوا معايا عربون للراحة الأبدية انت تصور لما تقعد مع ربنا قاعدة حلوة وتبقى فرحان بربنا يجيلك أفكار روحية جميلة وتطلع كده غاسل نفسك من الخطية بالصلاة تبقى عندك شعور براحة جميلة قوي ده ده بس كده ايه يعني شفطة من طعم السم من الراحة اللي في السم ادي الراحة اللي بيتكلم عنها ربنا نحن المؤمنين ندخل الراحة فدي فكرة جميلة قوي حد يكره يرتاح دي حاجة مريحة جدا فنفس الإصحاح يقول نكت فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة يعني نستعجل عليها نجتهد في اتجاه لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان بعد الشر حد ما يرتاحش فحكمة أربعة سفر الحكمة يقول أما الصديق فإنه وإن تعجله الموت يستقر في الراحة كتير قوي الناس تقول إيه ليه جت بسرعة كده الشخص ده تاخد صغير قوي والفجأة دايما تزعجنا احنا قوي تزعجنا قوي الحياة في السماء عكس كده خالص يعني مثلا العواجيز اللي في السماء لما يستقبلوا شاب يقولوا له يا بختك يا عم يا بختك طب احنا اتبهدلنا عقبال ما وصلنا انما انت خدتها كده بدري بدري يعني فاهمين ما هو قعد له 90 سنة متبهدل فعقبال ما ارتاح طلعت روحه انما التاني اللي داخل انما اللي داخل بدري بيقولوا له انت ازاي جيت كده بدري كده ما تعبتش ما لحقتش تتعب يعني فهو يبقى داخل رافع راسه يعني انا الظهر مميز جدا عند ربنا لانه وفر عليا التعب اللي تعبته وفر عليا السنين كتير الغلب اللي الناس بتشوفه فيبقى حاسس ايه ده ده انا فعلا ده بيحبني اكتر منكم بقى ده انا مميز شوفوا احنا هنا نقول بالعكس احنا جهله لا مؤاخذه يعني احنا جاهلين فبنفكر بالعكس يا خساره مقصوف العمر ما لحقش يعيش يعيش ايه هو دي عيشه يعني ايه يعيش هو العيشه هناك مش هنا فتبص تلاقوا الموازين مقلوبه خالص انما بالنسبه للراحه يدخلون الراحه فهنا يقول الصديق وان تعجله الموت يستقر في الراحه تاني نوع من الفرح فرح الرؤية احنا على الارض عايشين حياتنا الروحية كلها بمفتاح اسمه ايه الايمان يعني واحنا بنصلي شايفين ايه ولا حاجة مغمضين عينينا عشان نكلم ربنا اللي مش شايفينه واحنا بنطلب بنطلب ملكوت الله حد شايفه لا بس هو موجود بس احنا مش شايفينه بنطلب السلام حد شايفه لا بس بيدخل بنطلب عمل الروح القدس حد شايف لا بنطلب حراسة الملائكة حد شايف لا بنطلب أمنا العذراء تبقى معانا حد شايفها لا بنطلب حياة أبدية حد شايفها لا إيه العيشة دي عيشة ما فيهاش ولا حاجة كل اللي نتمناه مش شايفينه طبيعة الحياة على الأرض كده إنه هنا كله مش شايف ده العادي الاكسبشن بقى هو اللي ممكن يشوف كده ايه حاجة على الماشي بس كده تفاريح يعني انما القاعدة محدش شايف حاجة تصوروا بقى انه مع لحظة خروج روح الانسان كل اللي كنت تتمنى تشوفه هتشوفه وعلى طول تصوروا لو قلت لكم بالليل العذراء هتظهر مثلا وايه الساعة كذا وهتقعد نص ساعة في السماء كلكم طبعا تفرحوا قوي ومحدش هينام ده وقته مش كده طب ايه رأيك انك هتقعد وشك في وش العذراء على طول مش هرزها بس ده العادي ايه ده حاجة جميلة جدا على طول على طول كلكم تتمنوا تشوفوا المسيح زي ما كانوا شايفينه بطرس ويعقوب ويوحنا محدش ما طبعا نتمنى وده ممكن ده مش ممكن ده هو ده اللي هيحصل وهيحصل على طول يعني مش هتلاقي لحظة ما تشوفوش هنا مفيش ولا لحظة شفته هناك هتشوفه وجها لوجه طول الوقت دي فرح الرؤية هي السما كده جمالها في كده بقيت تسمع عن الملكوت ربنا يديك العمر 100 سنة بنكلمك على الملكوت وانت مش شايف حاجة ونقول لك قال ايه بر وانت ما تعرفش بر غير بهره ادي اللي تعرف عنها مش فاهم ايه بر دي يقول لك ملكوت السماوات بر مش فاهم حاجة سلام فرح كلام نظري بالنسبة لك الكلام النظري ده كله مش بس هتشوفه هتشوفه وتحسه حاجة مش موجود زيها في الدنيا خالص مش موجود زيها ما لا يخطر على بال إنسان ما تتوصفش لأنك هتشوف حاجة مش موجودة مش موجودة في العيان دلوقتي إذا الموت مفرح جدا لأنه هتبتدي تشوف اللي ولا عمرك شفته قبل كده يقول نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى عشان كده احنا بنغمض عينينا واحنا بنصلي أحد معانيها امتى نموت بقى يا رب فاهمين سوري يعني في الرزع اللي انا بعمله ده بس هي معناها كده لأن انت هتغمض عينك في الآخر فانت من دلوقتي بتغمض عينك عشان نفسك تشوف هي معناها كده بغمض عيني عن كلام لمؤاخذة فاضي ما يستاهلش ان انا ابص عليه كتير لان دي حاجة كبيرة قوي هشوفها لو عرفت اغمض صح ما غير ناظرين الى امور ترى التي ترى وقتية كلام فاضي اما التي لا ترى الان فابدية ترى بعدين ايوب الصديق حس بدي فهمها وسط الامه فقال بعد ان يفنى جلدي هذا لان جلده عيني كان مقطع ومبهدل وحالته حائل فكان مستني اللحظة دي بيقول امتى بقى يصفر الحكم امتى يقولوا خلاص كده وبدون جسدي لما اقلع الجسم ده ارى الله شوف التعبير تعبير جريء جدا غريب من من أو من 2000 سنة قبل المسيح لكن هو عارف كده بدون جسدي أرى الله طب ده دي لوحدها تخلي الواحد يقول له يا رب عاوزين نعيش من غير أجساد عاوزين نقلع الجسد ده أسرع ما يمكن بدون جسدي أرى الله في يوحنا 16 ربنا يسوع قال لهم عندكم الآن حزن دي تنطبق على طول حياتنا على فكرة مش بس عشان أسبوع الآلام عندكم الآن حزن ده العادي ولكني شوف التعبير سأراكم أيضا لأن دلوقتي أنتم مش عارفين تشوفوني عشان كده عندكم حزن فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم لأن على الأرض لو شفت المسيح مرة في رؤية ولا في صلوة تبقى يعني إيه يا بختك يا عم تصوروا اللي في السماء بقى يا بختهم على طول يعني أنا ما تصور لو واحد فيكم مثلا شاف المسيح مرة وهو بيصلي مش هنعرف نكلمه هيبقى مش طايق روحه يعني اقصد من سعادته يعني الموضوع يا عم تيجي ايه في السماويين كل اللي سبقونا شايفين المسيح على طول هتعمل فيها يعني قديس انت شفته لحظة وعملت قصة طويلة طب ايه رأيك ما احنا نتمنى نمشي ونشوفه على طول يبقى مش مستاهل يقول فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب نثق ونصر احنا مش بس متأكدين ان ده اللي هيحصل ده احنا مستنيين وبشوق نصر بالأولى بالأولى يعني لما بيقول لك تعيش في العشة دي ولا في القصر ده ها محتاجة ذكاء عشة ريحتها وحشة وخربانة ومفيش أي وسائل معيشة وقصر كل حاجة حلوة فيه بيخيروك هي دي محتاجة ذكاء طبيعي القصر نصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد يعني تبص للجسم من بره كده ما هو ده اللي هيحصل لما روحك تطلع من جسدك هتبص لجسدك هو ده اللي انا كنت فيه هو ده اللي كان عامل لي الهوسه دي كلها ده اللي كان حارمني ان انا اشوف العز ده كله وده اللي كان معطلني هو ده اللي انا قعدت اكل فيه واشرب فيه وهنن فيه ده طلع تعبان قوي بس تبص عليه من بره وتبقى لحظه جميله جدا مش لحظه وحشه نثق ونصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد يعني بقى غريب عنك خلاص دلوقتي هو مش غريب عنك لازق لك لكن بعدين بقى غريب عنك ونستوطن عند الرب خلاص انت وطنك السماء مش وطنك الارض ثالث نوع من الافراح احنا بنتكلم افراح هذا اليوم طبعا هي فرح يوم وكل يوم بعد كده يعني هي تبدا ولا تنتهي الافراح دي فما تفتكروش بس هي لحظه لا لا هي لحظه مستمر عشان كده بدايه الكلام يوم الممات خير ها من يوم الولاده فرح الابديه يعني ايه فرح الابديه شوف انا حاطط ساعه قصادي عامله لي قلق وكلكم لابسين ساعات عامله لكم قلق ليه هناكل امتى هننام امتى هيخلص امتى ابونا قلق الساعة دايما تعمل قلق بكرة في بكرة بكرة هنروح ورانا ايه بعد بكرة ورانا ايه الاسبوع الجاي شكله ايه الطلبة هيخلصوا ولا مش هيخلصوا امتحانات موضوع الوقت عامل قلق وثقل حمل على البني ادم صدقوني الوقت ده شيلة في ذاتها لانك عايل هم بكرة لانك دايما بتفكر في اللي جاي وممكن يبقى شيلة تاني لو بتفكر في امبارح دي شيلة أسوأ لو امبارح ما خلص المفروض امبارح خلص بس عند 90% من البشر ما بيخلص يعني ايه يا ريتني كنت عملت يا ريتني ما عملت كان ممكن يحصل لا يبقى ما خلص فتلاحظوا ان الزمن فعلا تقيل قوي في كلمة ما تتفهمش على الأرض صدقوني مهما اجتهدنا مش هتتفهم اللي هي كلمة ايه الأبدية يعني ايه يعني ايه مفيش وقت مش عارف يعني ايه مفيش ساعة مش عارف بس اكيد حاجة مفرحة جدا ليه تيجي تفكر في امبارح مفيش حاجة اسمها امبارح تفكر في بكرة مفيش حاجة اسمها بكرة طب بعدين مفيش بعدين طب انا مش فاهم ازاي ما هو ما تتفهمش هي لا يعبر عنه ساعات ابسطها واقول ايه تصور أجمل لحظة عدت عليك في حياتك كلها والوقت وقف عندها وبقت اللحظة دي مستمرة على طول دي حاجة جميلة يعني أنا هنحاول نقرب الفكرة بس هي ما تتقربش لأنه لا يخطر على بال إنسان لكن تصور مثلا حفيدك ولا ابنك شايفه بعد غيبة طويلة جدا وبتجري عليه وبتاخده في حضنك زي يعقوب ويوسف لما شافوا بعد عشرين سنة لحظة ملهاش مثيل مش كده لو سألت عم يعقوب قلت له ايه رأيك الاحساس الاحساس معرفش اعبر عنه طب خليه مستمر يا ريت لان كان الجامعة بيقول ايه للمعانقة وقت معانقة كانت جميلة جدا في اللحظة دي وللانفصال عن المعانقة وقت انتهت بعدها بدقايق مش كده وانتهت بعدها بكم سنة ودع يوسف أبوه وبكى عليه لما اتحرق لأنه كان متعلق بيه جدا بس يعقوب عاش وكبر وعجز وخد وقته إنما لما باس أبوه على سرير الموت ما كانش عاوز ينفصل عن المعانقة لكن لازم ليه بسبب مصيبة ايه الوقت في السماء للمعانقة ما تقدرش تقول وقت يبقى ما فيش انفصال عن المعانقة يعني ايه دخلت في حضن المسيح له المجد مفيش بعد كده بدل مفيش كلمة وقت يبقى مفيش اللي بعدها كمان خلاص دي حالة تدوم وما تتغيرش مهما حاولنا نفسرها مش هنعرف بس أكيد رائعة جدا يبقى يوم الممات خير من يوم الولادة يقول ليس ملكوت الله أكلا وشربا طبعا الجماعة اللي فسروا ما بعد الحياة أكل وشرب شوهوا الحياة الأخرى خدوا النكد اللي هنا وحطوه هناك يعني هو الأكل والشرب هنا أجمل حاجة في الدنيا وجع البطن ده هو ده يعني اللي احنا عايشين عشانه عشان نلاقي ده اللي هيستنانا هناك مين قال ده واحنا عايشين على الارض بنقول كفاية اكل كفاية شرب واحنا بنكبر في السن بنقول مش هي دي الحاجة اللي تستاهل اذا كنا واحنا لسه ما شفناش حاجة من السماء قلنا بزيادة اكل وشرب فمش معقول نرجع ننزل السماء للمستوى ده انما ايه بر وسلام وفرح في الروح القدس يقول سيمسح الله كل دمعة من عيونهم هنا يجي حتة مهمة بقى في ناس داخلة السماء وعندها لستة أسئلة أكتر من دي 100 مرة ومحضرين لربنا تحقيق زعلانين بقى اللي اتولد مثلا دعاها واللي حصلت له حادثة وحشة من أول حياته واللي اتظلم لما اتذل في الدنيا واللي خسر أغلى ناس ورا بعض وال وال وال وال وكل دول دموعهم في عينيهم وداخلين ايه داخلين عاوزين نفهم بقى احنا فضلنا مستنيين في الارض يضحك علينا ابونا ويقول لنا بكره تفهموا بكره تفهموا بكره اه عاوزين نفهم بقى يقول لهم تعالوا فهمكم وتلاقي ربنا بايده الحنينه كده قاعد يمسح دمعه دمعه كده ودمعه دمعه يشرح لك مش دي اللي كانت مزعلك اقول لك بقى لو ما كانتش دي حصلت كنت مش هتبقى معايا دلوقتي وهو اللي انت زعلان عليه اهو شايف منور ازاي فرحان ازاي تعالى اقعد جنبه بقى وتمتع بيه مش سنتين ثلاثة في الدنيا مليون سنة فيمسح الله كل دمعة من عيون تصور ربنا اللي يحايلك بقى في كل حاجة تعبتك في الدنيا يحايلك محايلة ده شعور جميل قوي يمسح الله كل دمعة يعني واحدة واحدة دي حاجة غريبة جدا الدموع اللي نازلة كده بتخر زي المية من ناس كتير دي غالية عند ربنا وهو عمال يحوش وعارف انه عليه واجب كبير قوي عمال يزيد وماله وماله هريحهم لازم هفرحهم لازم الأبدية كده والموت لا يكون فيما بعد يعني ايه طبيعي احنا كبشر واحنا عايشين في الدنيا دي هتفضل أسوأ كلمة في قاموسنا إن ما كانش على نفسنا على اللي حوالينا هي كلمة الموت يعني قد نقبل الكلمة دي على نفسنا بروحانية لكن مهما كان هيبقى برضو صعب علينا نقبلها على اللي حوالينا هتفضل مش سهلة عاوزة إيمان جبار لكن على نفسنا ها يمكن نزق زقة نوصل إنما بقى نفاجأ أنه في إعلان كده على باب الأبدية جميل قوي هنا مفيش حاجة اسمها موت خالص فتقابل واحد تقول له سنك كام يقول لك مش عارف طب يعني مقصود هتموت امتى لا ما بنموتش احنا من النوع اللي ما بيموتش خلاص مفيش موت خالص مفيش ندابة زي بتوع جامعة 12 دول ما لهمش سوق عندكم لا ما لهمش سوق ما بيشتغلوش عندنا مفيش بقى الصويت والنكد والزعل مفيش حاجات زي كده مفيش حد يسيب التاني لا مفيش مفيش حاجة ولا فراق لا مفيش فراق فالموت لا يكون فيما بعد مش موجود في السماء فلما نتجمع في السماء خلاص مش هنتفرق تاني انما على الارض لازم نتفرق لان ده مش مستقر ده ترانزيت فده مش مكان نتلم فيه ابدا ولو اتلمينا فيه تبقى علقة سخنة تبقى مش حاجة جميلة لا في مكان تاني هنتلم فيه يقول ايه ولا يكون حزن في حاجات لا لا لا لا عارفين اللقات دي ليه لان السماء ما تتوصفش فتتوصف باللا يعني ايه يعني ربنا مش عارف يشرح لنا قد ايه كده السماء جميل فيقول لك ايه بص مش هتعرف تفهم ولا تتخيل فانا اقول لك كام حاجه ايه اللي مضايقك في الدنيا تقول له الحزن مفيش عندنا الصراخ مفيش عندنا المرض مفيش خطيه مفيش حر مفيش برد مفيش جوع مفيش آه البس واقلع مفيش آه شغل مفيش آه ناس غلسه مفيش مش عارف ايه مواصلات مفيش حكومة مفيش ايه اللي يضايقك في الدنيا قول لي مفيش طب في ايه يا رب مش عارف اقول لك فاهمين السماء اي حاجة مفيش مفيش مفيش تيجي عند الحاجة الحلوة يقول لك مفيش حاجة تقال مش لان مفيش لانه مش هتتخيل مش هتستوعب من جمالها ادي فكرة الابدية على الاقل الزمن بكل سلبيته مفيش الأبدية لا زمن حط جنبها بقى إيه لاءات كتيرة قوي بدل ما فيش زمن يبقى حط كل ما هو زمني تحت الحتة دي ياه دي شغ- دي شغلانة حلوة جدا لما تسيل بقى ده طبعا هو الآية دي ناقصة يا خطيت يعني لا حزن ولا صراخ ولا وجع ممكن تحط جنبها يلا اعملوا واجب خمسين كلمة لا تاني اي حاجة مضايقاك حطها لأن الأمور الأولى قد مضت دي كلام بتاع الدنيا لكن ده مش عندنا في السماء يقول لن يجوعوا بعد لن يعطشوا بعد هي لقات برضه فاهمين ازاي مكمل اللقات في رؤية سبعة لا تقع عليهم الشمس لا شيء من الحر لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم لينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم يعني ايه في مصالحة كاملة فاللي زعلان من ربنا شوية لو ما صلحوش هنا هيصلحوا هناك لو ما هديش مية في المية هناك هيت هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك لغاية النهار لغاية ما الواحد بيمشي من الدنيا دي هيقول بصراحة خايف أقول للملاك اللي جاي ياخد روحي بصراحة مش فاهم الثالوث لغاية دلوقتي يقول له ما يهمكش ما يهمكش مش هيسألوك على الباب هتفهم هنا هتفهم عندنا مش بعرف قوي التجسد ده حصل ازاي ما يهمكش ما يهمكش عدي لغايه دلوقتي مش فاهم يعني ايه المسيح انسان واله مش مش مش. عدي عدي ما تخافش ليه هتفهم فوق هتعرف فوق وانت تفهم حاجه هنا هذه الحياه الابديه ان يعرفوك يعني في حاجات كتير قوي احنا مش عارفينها عادي عادي ما تنزعجش ما تتخضش مين قال انك لازم تفهم كل حاجه مش ممكن مخك يفهم كل حاجه هناك عندك بقى ال- الوقت طويل وربنا بنشف ويشرح بقى وما نعرفش هيشرح ازاي انما هتفهم رابع فرح افراح يوم الممات يوم الممات خير من يوم الولاده فرح السماويين يعني ايه اكتر حاجه بتفرحنا على الارض بصراحه كده كلمه اسمها حب احنا كبشر فعلا اكتر حاجة تدي سعادة انك تلاقي شخص يحبك قوي وانت تحبه ده زوج ده اخ ده اب ده ابن ده صديق الحب مفرح جدا انما لا مؤاخذة عينة البشر دي مهما كانوا في الحتة دي دايما مش ناقصين مهما كان زوج صديق أب أخ أخت مهما كان حب ناقص حب مشروخ حب مجروح حب ضعيف عشان كده محدش ساتسفايد محدش راضي قوي مهما كان اللي حواليك كويسين لأن اللي حواليك ناقصين غصب عنهم فيهم عيوب فيهم ضعفات فيهم خطايا فيهم فيهم ايه رأيك نستبدل لك الجو ده بناس محترم ولا مؤاخذة جدا يحبوا على طول ما فيهمش ولا عيب مش ناقصين خالص بيدلدقوا حب بيغرقوا حب وده وده الجو اللي تعيش فيه ده إيه العز ده ده اسمه فرح السماويين يعني ايه يعني تلاقي حواليك ملائكة يحبوك جدا ملائكة محترمين ملاك منهم موت 180 ألف زمان ملاك جبابرة يحبوك تلاقي شهداء وقديسين ما تعرفهمش مهتمين بيك جدا بيستقبلوك بمنتهى الترحاب تلاقي العذراء اللي بنسمع عنها دي استقبالك وتلاقي الأمومة اللي طالعة منها أكتر من أمك الجسدية إيه ده؟ ده جو مثالي جو حلو جدا حد ي- يتمنى لو قالوا له تتولد من جديد تتولد في عيلة زي كده وفي أحلى من كده لأنك مفيش حد في عيلته ساتسفايد 100% لا هناك مليون في المية ده فرح السماويين يقول إيه لستم بعد غرباء ونزلا نزيل بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله شوف بقى كل واحد من دول اللي هم أحلى بشر في الدنيا ولما كملوا في الإيمان وصلوا السماء فحتى ضعفاتهم راحت وهم أساسا أجمل ناس عاشوا على الأرض هم دول عيلتك بقى دول علاقاتك الجديدة دول صداقاتك الجديدة تقول ما كانش ليه من بدري يا رب كنا جينا من بدري انا قاعد قال ايه مستني فلان يسأل عليا وفلان يطبطب عليا وفلان مش عارف قاعد اشحت في الدنيا وانت عندك بي بي بيدلقوا كده يقول إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا ده احنا من دلوقتي إشعاعهم واصل صلواتهم واصلة محبة أمال هناك بقى وجها لوجه موضوع يفرق جدا يعني من دلوقتي متغطيين بقديسين وملائكة وشهداء ورسل محاوطين الكنيسة محاوطين كل واحد بصلواته بالك لما تبقى واحد منهم وعايش معاهم على طول إحساس مختلف يقول بعد هذا نظرت إذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم ساعة في النخل ويصرخون بصوت عظيم تسبحة طالعة من القلب وفرح لا ينطق به وعيد لا ينقطع عيد لا ينتهي وعيد ما فيهوش بقى كحك وبسكوت ومشاكل ولبس جديد وكلام فاضي لا عيد بجد فطعم فرح ما بيروحش ابدا افراح يوم الممات فرح الحريه يعني ايه احنا محبوسين ومش واخدين بالنا زي بالظبط واحد اتولد في سجن زي ايه زي البلاد المستعمره كان في زمان استعمار وفي كل القرون يعني مثلا المسيح له المجد لما اتولد كانوا الرومان محتلين البلاد اللي بيتولد في مستعمرة هو مش دريان ان في حياة اجمل من كده هو واخد على انه ايه بيخاف من العسكري ده وبيدفع ابوه جزية وياكل اللقمة الناشفة دي ويتعامل معاملة فظيعة بس هو ما شافش غير كده هو في سجن ومش دريان انه سجن لانه ما يعرفش غير كده هو من ساعة ما اتولد في احتلال في سجن وما يقدرش يعمل حاجات كتير قوي بسبب الاحتلال تصور الاحتلال اتشال يبتدي يقول وانا اقدر اعمل كده يقولوا له اه وانا اقدر اكل كده اه اقدر اروح اقدر اجي اقدر اعمل ايوه فيحس بطعم ما كانش عمره تخيله حتى لان هو مولود في حبس احنا كده احنا مش متخيلين حرية مجد أولاد الله احنا دلوقتي أولاد الله ده التعبير اللي قاله يوحنا الحبيب قال الآن نحن أولاد الله طب دي حاجة حلوة قوي بس احنا مش مبسوطين ليه قال لا اصل احنا محبوسين احنا أولاد الله بس تحت الحبس ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكننا نعلم أنه متى أظهر سنكون مثله لأننا سنراه كما هو يعني إيه يعني مهما قلنا لما يتفك الحبس طعمها مختلف خالص ففي حاجة اسمها فرحة الحرية لما يقول في المزمور أخرج من من الحبس نفسي لتحميد اسمك والصديقون يكتنفونني فاهمين ازاي؟ يعني أول ما نفسك تطلع من الحبس تلاقي الملائكة والقديسين اتلموا حواليك مبروك الحمد لله على السلامة وصلت بالسلام تحس بإحساس إيه ده؟ ازاي كنت ماسك في الدنيا ده انا كنت مغفل جدا والجدع والجامعة عمال يقول لي باطل باطل وانا مش راضي اقبل طلعت فعلا باطل او يقول لانك انقذت نفسي من الموت تعرفين دي بنقولها في الخارجات وفضلت كذا سنة الحقيقة كل مرة اقولها في الخارجة اقول بقى انا اقول للميت انقذت نفسي من الموت ابقى حاسس خايف حد من الشعب يسألني يعني ما لقيتوش غير المزمور الراجل ده قعدنا نصلي له عشان ما يموتش مات تقوم انت في الخارجة تقول لأنك أنقذت نفسي من الموت مش فاهم ولا إيه ما هو مات أهو فاهمين فكنت ببقى محرج جدا وربنا ساتر ولا مرة اتسألت لغاية ما فهمتها هو أنقذه من الموت بالموت هو لما مات ما عادش للموت سلطان عليه هو دلوقتي في الحياة الأبدية فهو دلوقتي أنقذ من الموت أين شوكتك يموت طول ما أنا لسه عايش أنا عايل هم اللحظة دي فاهمين إنما لما تيجي اللحظة دي ليس موت لعبيدك يعني خلاص لا لا يكون الموت فيما بعد خلي بالكم من التعبير أنقذت إيه نفسي مش جسدي فاهمين المعنى نأتاري المزمور واضح هو لما قالش أنقذت جسدي من الموت لا الجسد مات اهو إنما أنقذت نفسي أيوة طبعا أنقذت نفسي كانت خايفة من الموت وكانت عايلة هم اللحظة دي إنما دلوقتي خلاص براءة حرية كاملة أنقذت نفسي من الموت وشوفوا بقيتها الجميلة وعيني من الدموع انتهى زمن الدموع في اللحظة دي مفيش دموع خلاص قبل كده دموع كتير قوي ويمسح الله كل دمع لكن من اللحظة دي أنقذت عيني من الدموع نشفت دموعي ومفيش دموع للأبد بعد كده ورجلي من الزلق يعني إيه مش هغلط تاني مش هتزحلق تاني اتزحلقت لما كفيت بس خلاص فأنا بهني المنتقل وبصلي بلسانه وأنا بصلي في الخارجة بقول له يا رب أنقذتني من الموت أخيرا لما خرجت روحي من جسدي وأنقذت عيني من الدموع اللي زهقت منها وأنقذت رجلي من الزحاليق اللي عمال أقع فيها هللوا يعني وهلل لك إلى الأبد أشكرك يا رب من كل الأبد فرح الحرية يقول إيه إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرانا أهو الآية دي مش هنفهمها غير وإحنا خارجين من الجسد يعني إحنا دلوقتي في حرية بس مؤقتة محدودة جدا بالعافية نتحرر من شهوات ومن رغبات ومن إنما الحرية اللي بجد ونفسك خارجة منك البراءة بقى كلها والحرية الحقيقية وتقول أشكرك يا رب حررتني بجد عشان كده تلاحظوا جاي مع كلمة الموت دايما كلمة انطلاق أو إطلاق انطلاق لو الفعل ينسب ليك وإطلاق لو ينسب لله يعني إيه تطلق عبدك يعني حررني طلعني من السجن بسلام أو ليشتاء أن إيه أنطلق فاهمين إزاي يبقى معناها إيه إحنا محبوسين محبوسين تصوروا إن إحنا مساجين وبنحب بعض حاجة مش موجودة في الدنيا مساجين وبنحب بعض واحد جاله حكم براءة بيقعدوا يبوسوا فيه ما انا مش بيحبوا بعض قوي مبروك يا عم عقبالنا يا عم هو ده الطبيعي مبروك عليك الحرية عقبال ما يتفتح لنا احنا كمان السجن ونطلع هي بالظبط نفس الموقف فرح الحرية عشان كده بولس الرسول اللي كان فاهم شوية يقول فإني محصور من الاتنين إن كان على الدنيا باطل الأباطيل هو مذاكر جامعة ولا منفعة الشمس لكن وأنا قاعد هنا بكسب ناس لربنا ودي بتفرحه قوي فاللي حابسني الحبسة دي بس شغل ربنا إنما لو خيرتوني لا يعني أفضل جدا أطلع وأمشي إنما بس في حاجة واحدة ربطاني ألزم من أجلكم بفرحه بجيب له ناس بنقذ ناس من الهلاك دي حاجة كبيرة قوي لكن لو لو ابقى اناني لو عاوزني اقول اللي جوايا انا لا افضل جدا مفيش مقارنه نمرة ست فرح الأجرة مين فاكر أفرحها يوم الممات فرح الراحة وفرح الرؤية وفرح أبدية فرح السماويين وفرح الحرية فرح الأجرة قربنا نخلص بإذن الله يعني إيه فرح الأجرة شوفوا آخر آية في أيوب 14 هبتدي بيها كان أيوب طبعا أيوب اشتهى الموت اشتهى فيقول اقصر عنه الغلبان المتألم ده ليستريح فرح الراحة خلصناها إلى أن يصر شوفوا التعبير ده بقى كالأجير بانتهاء يومه ما اظنش حد فيكم اشتغل فاعل او اجير او عامل او شغالة في بيت لمؤاخذة يعني بس الاجير في نفسيته في حتة مهمة اول اليوم بيبقى بصحته نشيط بس في حتة مضايقاه لسه اليوم طويل معاه 8 ساعات 10 ساعات شغل لما يجي اليوم يخلص نصه يبتدي قرب لما يبقى فاضل ساعة لآخر اليوم يبقى عنده إحساس جميل قوي إنه هقبض هاخد أجرتي وأروح بيتي فاهمين إزاي؟ وكل ما الساعة تقرب كل ما السعادة تزيد ليه؟ هاخد الأجرة ما هو شغالكوا طول اليوم معدوم العافية عشان الخمسين جنيه اللي هياخدها عاوز ياخدها في ايده فهنا يصر كالأجير بانتهاء يومه هي دي الحقيقة احنا محدش فيكو قبض اجرته لسه محدش انتوا تعبتوا استحملتوا وجاهدته واتبهدلته وتعذبته وعيطته و... وكل ده له أجر له أجر والأجر عمال يزيد تصور بقى لما تيجي اللحظة اللي هتقبض فيها جميلة أوي ده انت مستنيها باشتياق وبعدين انت يطلع ان السيد كريم قوي وحسب لك بقى overtime و under time وحاجات غريبة مش مح... ما تتوقعهاش ابدا لانه بيتكلم في كأس ماء بارد في حاجات انت مش مش في دماغك خالص كلمة حلوة قلتها مجاملة من غير قصد مش عارف مرة صليت بذمة حاجات كده يعني وهو عمال يحسب في الأجر وطبعا انت ما شفتش لسه الأجر خالص ما الأجرة دي على آخر اليوم بس يصر كالأجير بانتهاء يومه عشان كده يقولها أنا آتي سريعا وأجرتي معي على فكرة الآية دي مفرحة جدا هو ما يقصدش يعذب الناس ده هنا لأنه سيد كريم قوي وعارف حلاوة اللحظة اللي يترصوا فيها الفعلة عشان ياخدوا الأجرة المثل اللي قاله المسيح دي لحظة مفرحة جدا ينسوا فيها كل التعب لأنه بيفاجأ أن الأجرة شوفوا الجدع اللي جاي بتاع أصحاب الحادي عشر ده اللي جاي على آخر اليوم ولو خد ربع دينار هيبوس ايديه وشه ده يفاجأ بدينار كامل ويبقى مش مصدق ده انا اشتغلت ساعة يقول له دينار انت مالك انا صالح انا احب كده انا احب افرحك يا اخي طب انا ما اشتغلش زي الناس دي ما تعبتش زي الناس دي ما جاهدتش زيهم معلش معلش خد الدينار وامشي عشان كده احنا لما نصلي نقول ايه الذين قدموا لك والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم ايه اعطيهم كلهم الاجر السماوي الدينار كامل حتى اللي قاعد في بيتهم ده اللي قال افتكروني معلش هدي عشر فاهمين المعنى حلو ازاي فيقول انا اتي سريعا يعني انا نفسي اجي اقبضكم ده المسيح هو اللي مشتاق يجي يصرف الاجره لانه عارف دي قد ايه تسعد ولاده انما اللي معطله انه لسه يعني عاوز يزود الاجر شويه فمتاخر شويه وبعدين يقول سمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب طوبى للاموات الذين يموتون في الرب منذ الان نعم يقول الروح كي يستريحوا من اتعابهم واعمالهم تتبعهم برضو الكلام هنا بدل قال طوبى يبقى على ناس داخلين السماء يعني ايه اعمالهم تتبعهم يبص يلاقي record طويل من كل حاجة حلوة عملها طول حياته من صغره لآخر ما مات ملف طويل قوي في تفصيلات هو نفسه ما يفتكرهاش أعمالهم تتبعهم يعني إيه ربنا أمين ما في حاجة صغيرة تكون حلوة تقع من رصيدك أبدا أنا آتي وأجرتي معي ده يوم الأجر يوم الأجرة قد إيه مفرح فرح الأجرة تفاجأ زي واحد مثلا كان متوقع يقبض في آخر الشهر ألف جنيه فوجئ انه المرتب مليون جنيه صاروا يبقى مش مصدق روح التشبيهات دي كلها ضعيفة عن الحقيقة صدقوني لكن هي كده تبقى انت بتقول يا اترفدت يا بالكتير خدت ألف جنيه مرتب تفاجأ انك لا اترفدت ولا ألف انت واخد مليون طب اتحسبت ازاي ما انتش عارفه يقول من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ الحق أقول لكم لا يضيع أجره في أجر لا يضيع أجره يصر كالأجير بانتهاء يومه يا سعادة الأجير لما يحس أن الوقت قرب يا سعادته لما يقول اليوم قرب يخلص يا فرحته هو حاسس أنه سيده جاي يقبض خلاص قد كده تبقى لحظة جميلة نفس التعبير استخدمه ربنا يسوع لما قال افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم احنا لو نعرف أجر الناس اللي بيتعبوا عشان ربنا نتمنى نستشهد كلنا صدقوني ونطلبها في الصلاة صبح وليل عشان كلمة أجركم عظيم دي مش بقى نعيش ونخلل في الدنيا لا لأن أجركم عظيم في السماوات بس عايز اللي يصدق فرح الحضور الإلهي يعني ايه شوفوا احنا في الاقوال بتاعه القديسين تلاحظوا كان في اجماع من مارس حاء وانبا انطونيوس ومارس ثيوفان وانبا اشعيا كلهم عمالين يقولوا الهزيز الهزيز واحنا مش فاهمين الهزيز ده عشان قال ايه تحاول صلتك بربنا ما تتقطعش واحنا اساسا مش عارفين نوصل يعني ال- تبتدي اساسا عشان تقطع انما هم بيتكلموا عن حاجة ضايقينها انه بيعرف يصلي بالساعات ويطلع من الصلاة ما بطلش صلاة ويبقى عايش كده يعني فوق الدنيا كلها وده لسه في الجسد واحنا قاعدين نحاول في دي لو ركزنا خمس دقايق نبقى يعني تقدمنا شوية طبعا حاجة مضايقانا ليه؟ لأن دقنا لما تبقى مركز قوي وحاسس بربنا قوي فعلا الشعور جميل قوي وتنسى الدنيا كلها فانت دقت دقت كده يعني أقل من شفطه ايه رأيك بقى ان السماء معناها اول ما روحك تطلع تبقى عندك حضور الهي طول الوقت فرح الحضور الالهي يعني ربنا قدامك وانت قدامه طول الوقت قاعد في حضوره على طول مفيش ولا لحظة انفصال خلاص هنا بقى في الرؤيا قاعد يتكلم عنها باستفاضة في آخر إصحاحين من أجمل إصحاحات الرؤيا آخر إصحاحين معزين جدا يقول إيه في رؤية 22 سينظرون وجهه واسمه على جباههم ولا يكون ليل يعني مش حد هيدخل ينام لا بالليل قاعدين في وش بعض برضه ولا يحتاجون إلى سراج ليه ده التجلي بجماله ما يجيش زي السماء يعني التجلي بروعته ما يجيش جنب لحظة خروج النفس من الجسد والروعة اللي هتشوفه والإحساس اللي هيبقى عندها لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الأبد يعني قاعدين على الكراسي كده مع بعض على طول فرح الحضور الإلهي أنت بقى مش حاضر مع رئيس ولا ملك ولا وزير قاعد جنب ربنا على طول رؤية 21 يقول إيه سمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم أول مرة الأسبوع اللي فات أخد بالي إن كلمة مع جاية ثلاث مرات في الآية دي مع إن إحنا طول عمرنا نقول لبعض إيه ربنا معاك ولسه القلق شغال والنكد شغال والخوف شغال ولا كأن الكلمة دي لها مفعول هي أصل مفعولها فعلا حقيقي في السماء مش على الأرض يعني بنقول لك ربنا معاك وتر... وتر... انت مش حاسس بحاجة مع ان هي حقيقة هو معاك بس المشكلة بقى انه انت مش دريان الجسد ده معطلك ومخك معطلك و... هناك بقى من كتر جمال كلمة مع دي بيعدها يقولها هو ذا مسكن الله مع الناس هو سيسكن معهم والله نفسه يكون انا كنت متصور يقول يكون الها لهم لا يكون معهم الها لهم ليه الالحاح على دي لان المعيه الحضور الصحوبية دي واضحة وكاملة ومستمرة طول الوقت فكل ما تسمع ربنا معاك صدقوني اشتاق للسماء لانك مش هتحس بجمال الكلمة دي ولا قيمتها غير لما تروح السماء هي ليها طعم طبعا على الارض لو صدقتها لكن لا تقارن بطعمها في السماء عمال وقيل الله معنا من دلوقتي لكن هو محضر بقى الوليمة بتاعت الله معنا دي في السماء طعم الكامل بتاعها مش هنا يقول الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمع من عيونه إحساسك بحضور ربنا على طول إذا كنت دقت منه ذرة على الأرض ده مضاعف في السماء آخر فرح بتاع يوم الممات يوم الممات خير من يوم الولادة فرح الأكاليل يعني ايه برضو لكم بقى اعترافاتي من المزامير اللي تتقال في خارجة الستات المزمور ده ما هو الستات ليها خارجة غير الرجال فال- لا فالمزامير كلها مزامير يعني يطلع على السما مفيش حاجة ما نقصدش حاجة احنا عندنا الستات ليهم مكان في السما ما تقلقوش تقول ايه يقول الكاهن الذي يفدي من الحفرة حياتك زي ما كنت بقول الهمة تسأل عن الآية التانية بتاعت آه، أنقذ نفسي من الموت والراجل مات كانت حكاية يفدي من الحفرة لحد يسألني طب ما هيدفن لغاية ما أدركت إن الحفرة مش المدفن الحفرة كانت إشارة للإيه للجحيم فأنا بتكلم بلسان المنتقل مش الجسد نفسه اللي فرحانة معانا واقفة بتصلي معانا فدى من الحفرة حياتي النفس لما تخرم الجسد وتكتشف ان الجحيم مقفول في وشها لا مش مكتوب لها الجحيم باب مقفول في وشها وباب الفردوس هو اللي مفتوح يبقى فدى من الحفرة حياتي فهمتوا الفكرة تعرف قيمة دم المسيح اللي قفل الجحيم في وشها عشان كده نقول أبواب الجحيم لن تقوى عليك دي للكنيسة وللنفس يعني إيه يعني الجحيم مقفول لأن أنت مسيحية وماسكة في ربنا لآخر نفس فهنا بتترنم النفس وهي خارجة من الجسد بمنتهى السعادة إذا كنت اتمتعت بالفداء على الأرض وهتفت ليه مش زي لحظة هتافك كنت خارج بقى عشان تعرف يعني إيه الفداء يعني إيه الباب ده مقفول مش بتاعي يفدي من الحفرة حياتك ويكللك بالمراحم والرأفات تكتشف بقى النفس ان في طابور ملائكة جايين شايلين اكاليل قال ايه بتاعك يا نفسي بتاعت انا انا البس حاجات كده وانا وش كده ده انا عمال اقولها هوصل ولا مش هوصل رعوب وخيبان وخاطي بس يقبلني ايوه بس هو محضر اكاليل مش بس بيقبلك يكللك بالمراحم والرأفات يعني ايه مش بس الاجره بقى احنا حاجه شبه الاجره كده بس غير الاجر السماوي اللي ضخم جدا اللي مستنيك في اكاليل ما تخطرلكش على بال لانها مش شطارتك انت هنا بقى ده كرمه هو بقى يكللك بايه مش بفضلك بعملك بجهادك بصلاتك بتوبتك بصومك لا كلام فاضي يكللك بالمراحم رحمته الواسعه قوي تتصب كلها في اكليل يحطه على راسك بالرأفات لأنه كثير الرأف فيجيب بقى يتوج بعياله بقى يوم فرح ولاده ده فزي أب بيجوز بنته بقى فيجي المسيح يحط الإكليل على راس العروسة اللي جاية دي النفس اللي داخلة دي فرحان بيها جدا فيقول إن كنا أولادا فإننا ورثة ورثة الله ووارثون مع المسيح إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه وعلمنا بولس يقول من هو رجاؤنا وفرحنا ده اللي كان فاهم اصل بولس ده فهامة واكليل افتخارنا عارفين معناه ايه يعني يا ولاد شرفوني قدام ربنا وانا داخل على السماء عاوز اكليلي مرصع مرصع بايه هو اغلى حاجة عند ربنا ولاده فكل نفس بولس جابها للمسيح جوهرة في الاكليل بتاعه الماظة في في التاج اللي على راسه فاهمين ازاي فقال لهم انتم اكليل افتخاري في اليوم الاخير انتوا اللي هتعملوا لي التاج جهادكم وتوبتكم كل ده هينعكس على نظرة المسيح ليا وانا داخل له فانتم اكليل افتخارنا فاهمين المعنى يعني كانه بيقول لهم بصراحه انا اناني انا بجيبكم ربنا عشاني برضه لان في الاخر كل ده قاعد لي في الاكليل انا بحبكم صحيح وعاوزكم توصلوا السما وتتمتعوا زيي بس كل ده ما اضحكش عليكم اعد لحسابي برضه لانه انتم اكليلي واكليل افتخار عشان كده يقول الفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب تصور لما يكون واحد غني قوي احلامه كده معاه واحد غني هجيب ايه لابنه في يوم فرحه عربيه مرسيدس اخر موديل طب لو أغنى شوية هيجيب له قصر طب اعلى لا غالبا مخك واقف هتعلى ايه عن كده لا انا اعرف ناس اشتروا جزيرة في البحر هدية لابنهم يوم فرحه جزيرة يعني بلد اشترى بلد مش اشتراش قصر يعني ولا عربية يعني مش دعوة بالحاجات دي بصوا بقى ابونا بتاعنا يعمل ايه بقى جزيرة ايه حط لي الجزيرة على الخريطة يعني هات خريطة الكرة الأرضية وطلع الجزيرة طبعا الجزيرة دي مهما كانت هتطلع نقطة في الكرة الأرضية حط لي الكرة الأرضية جنب النجوم تطلع نقطة جنب النجوم ربنا يقول لك لا يوميها هجيب لك نجم باسمك فهمتوا كالكواكب معناه ايه يعني يوم فرحك مش هجيب لك عربية مرسيدس ولا قصر ولا جزيرة جزيرة ايه التعبانة دي يقول لك كالكواكب إلى أبد الأبد كضياء الجلد يعني تبقى عشان كده يقول نجم يمتاز عن نجم يعني ربنا هيوزع النجوم على أولاده وبعدين تلاقي نجم كبير قوي اه ده بتاع العطر طبعا النجوم دي بقى الكرة الأرضية جنبها ولا حاجة صغيرة جدا دي الأكاليل بقى حاجات يبقى الواحد مش مدرك ويقعد للأبد يحاول يفهم قد كده ربنا كان كريم معاه لإلهنا كل مجد وكرم الأبد